باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الالم والتسليم الالم والتسليم اقصد بيه احنا حاجه ربنا عاوز يعلمها لنا من ساعه ما بنتولد لغايه ما نمشي واحنا مش راضيين نفهمها بالذوق ان الواحد يسلم كل حاجه لربنا بالذات احنا يا مثقفين شوية لمؤاخذة يعني طالعين فيها شوية فاكرين ان احنا بشوية العلم والفكر والامكانيات نقدر احنا نمشي الدنيا فده بيعطلنا قوي ان احنا نسيب ايدينا ونسيب ربنا يشيل الشيلة كلها التسليم فضيلة أساسية محدش هيدخل السماء من غيرها لأن التسليم مجموعة من الفضائل فيها تواضع فيها إيمان فيها محبة فيها تركيز على السماء فيها حاجات كتيرة قوي يقوم ربنا له المجد لما يلاقي الواحد فينا مش راضي يسلم بيحرك الدنيا بدماغه وبيخطط زيادة بيعيد ويزيد في فكره بيحسب كل حاجة ويزعل قوي على أي حسبة ما مشيتش زي ما هو عاوز وبيتضايق ويتعكر لأنه مش ماشية الدنيا زي ما هو كان عاوزها تمشي يقوم ربنا بقى إيه يقول ما بدهاش إحنا نعلمه التسليم بالذوق مش بالذوق بقى لا يعني بالذوق الإلهي اللي هو التجارب يعني يعني نشد شوية بقى لما ربنا بيشد على الواحد بيضطر في وقت إنه يقول خلاص اعمل اللي أنت عاوزه مفيش حاجة تاني تتعمل ساعات توصل الحكاية لكده فكرت كتير اوحت كتير حاربت كتير اتخانقت كتير خبطت راسي في الحيطة كتير خلاص فيوصل بقى الكلمة لتكن مشيئتك عن يعني استسلام لكن ايه ينمو الى التسليم تعالوا نعيش مع ايوب الفكرة دي ونشوف الواحد ازاي ممكن يوصل بالألم إلى التسليم احنا هناخد إصحاح كده ندرسه بسرعة في دقايق لكن هاخد منه آية واحدة هي موضوعنا كن ضامني عند نفسك اللي هي يعني فكرة التسليم قبل ما اقرا الاصحاح ايوب 17 عاوز احكي لكم حكايه ايوب لو الواحد فينا يكون نسيها يعني انا عارف ان محدش تقريبا مش عارفها سفر ايوب احد اسفار العهد القديم اللي اتكتب بدري قوي لأن شخصية أيوب يعتقد أنه من أحفاد أبونا إبراهيم بس عن طريق عيسو مش يعقوب يعتقد أنه أيوب جده الكبير عيسو عيسو احنا نسمع أنه شخص مش روحاني يعقوب هو إسرائيل اللي جاء منه الأسباط إنما لأن في يعني بدايات تقوى في جده إبراهيم وإسحاق فطلع أيوب ده شخص منفرد بالتقوى يعني شخص كده عايش في الصحراء لكن شخص له في ربنا ده معناه ان الكلام ده قبل موسى وقبل الشريعة وقبل الذبايح وقبل خيمة الاجتماع وقبل كل الشغل اللي بعد كده فيعتقد ان ايوب ده سبق المسيح بحوالي 1700 1800 سنة فده شخصية قديمة وعشان كده سفر أيوب ما تلاقوش فيه خالص كلام عن الشريعة ولا الذبايح اليهودية ولا الحاجات الاعتقاد الثاني أن أيوب ده كان زي شيخ قبيلة أو ملك وأصدقائه كانوا ملوك أو شيوخ قبائل فكان غني جدا وذو سلطة وعز وجاه لأن الناس كلها بتعمل له ميت حساب وهو قال كده في السفر يعني هو مش شخصية قليلة تجمع ما بين المركز والسلطة والفلوس والعلاقات وكل حاجة أيوب كان عنده سبع ولاد وثلاث بنات وكان عنده بالأرقام حاجات غنى في زمنه يعني بيتحسب بغنى الأيام ما كانش في بنك بقى وما كانش في فلوس كان كله بالإمكانيات فيقول لك عنده مش عارف كام جمل وكام حمار وكام بقرة وكام كمية بقى فلوس ملهاش آخر إنما الراجل ده كان تقي جدا بشهادة الله له المجد ربنا في أول إصحاح بيقول مفيش حد في الدنيا زي أيوب ودي يعني ما جاتش على إنسان بالساهل إنه يقول ليس أحد مستقيما وكاملا يحيد عن الشر زيه ويبتدي السفر أنه ربنا في حضور ملائكته يدخل عدو الخير يشتكي لأنه شاكي يتبلى على أيوب ربنا لأنه أراد أن يجرب أيوب مش لأن الشيطان يعني هو اللي دخل ربنا في الموضوع لا ربنا بحكمته العالية كان عاوز أيوب يتجرب لأنه هنفهم بعد كده إن في حتة في أيوب لازم تتصلح مع كل التقوى دي كلها بس في حتة جوه لازم تتصلح هي حتة البر الذاتي أو كان بارا في عيني نفسه وكمان عشان يسيب للأجيال مثل عظيم من واحد تقي جدا احتمل كل الآلام بصبر قال له خلاص ماشي بل ما تجيش جنب نفسه اعمل اللي انت عاوزه يبدأ الإصحاح الأولاني بقى إيه بس بال بالمشاكل كلها البلاوي ورا بعض يجي له عامل من دول يقول له كان كلها غلمان الغلمان بتوعنا نزلت النار كلتهم هم والغنم ما فضلش حد غيري عشان اقول لك شويتين ويدخل واحد يقول له الجمال كلها مش عارف حصل لها ايه واتسرقت كلها والغلمان اتقتلوا وبعد كده البقر والحمير لغايه ما جه اخر واحد يقول له العيال كلهم كان في بيت اخوهم الكبير نزل عليهم البيت موتهم كلهم فافتقر تماما تماما في لحظة بعد واحد غني جدا خسر كل حاجة وخسر أولاده كلهم العشرة في اللحظة طبعا صدمة صعبة جدا على أي شخص يعني اللي بيخسر شوية فلوس ولا بيخسر صفقة بيقعد متنكد وتعبان شهور أحيانا ده خسر كل حاجة ورا بعض يقول وبينما هو يتكلم يعني خبر ولا خبر ولا خبر عشان يورينا قوة هذا العملاق يعني إنما الراجل قعد على الأرض وقال الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مباركا عريانا خرجت من بطن أمي عريانا أعود إلى هناك وتمسك بكماله ما رضاش يغلط طبعا بكى وقلبه محروق لكن قال خلاص اللي ربنا عاوزه الجولة الثانية الشيطان طبعا داخل متغاظ لأنه ربنا قال له شفت ربنا فرحان بابنه فرحان بأيوب على أنه أيوب أثبت أنه لا يتقي الله لغرض لأن لو كان يتقي الله لغرض كان جدف على ربنا فالشيطان قال له بص أي حاجة تهون على البني آدم ما عدا الوجع والصحة اخبطه في صحته كده خلينا نشوف فلأن ربنا برضه شايف أن أيوب في حتة عاوزة تتصلح وعاوز يسيب لنا مثل للأجيال نتعلم قال له ماشي نديله فرصة امتحان تاني أصعب لكن ما تجيش جنب نفسه جاله مرض غريب صعب بقى كله جسمه قرح وبقت ريحته صعبة وبقى ما بينامش من الهرش وبقت حالة صعبة أوي ما جت على الفقر والثكل اللي هو فقدان الناس المرض كمان هنا ابتدى بقى يتعب خالص مراته بقى في الجولة التانية ما استحملتش وقالت له ايه يعني لا مش اشكر هي في الترجمة كيرس اشتم ربنا وسيبك منه كفاية بقى العن الله ومت يعني هي بتترجم بارك لكن هي أصلها في الأصل العبري الكلمة تحتمل معنيين لكن في اليوناني جاية يعني العن الله ومت فعشان كده قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات ايه اللي بتقوليه ده الخير نقبل من الله والشر لا نقبل خلاص اللي ربنا عمله كويس مدانا الصحة خمسين ستين سنة يوم ما ياخدها نتخانق معاه مدانا حاجات كتير على زي ما شك... قبلنا هنقبل كمان الحاجة اللي مش ما... مش على مزاجنا وقعد بقى فظهروا بقى ثلاث أصدقاء كبار عبارة عن ملوك برضو تقال حكماء جم يرثوا لحاله يعزوه جايين من بعيد شافوا منظره انزعجوا جدا بكوا جنبه قعدوا سبعة أيام يعيطوا جنبه لأنه المنظر صعب جدا الخسسان بقى والمنظر المرض ومع فقدان كل حاجة كانت حاجة صعبة قوي وبعدين أيوب فتح بقه أخيرا بعد سبعة أيام سب يومه بقى يعني إيه انفجر بقى لأنه في الأول فضل متماسك ما استحملش قال يا ريتني ما اتولدت يا ريت هم قالوا لأمي حبلتي بعيل يا ريتني اتدفنت بدري يا ريتني حصلت السقط اللي ما شافش النور ابتدى يقول بقى الكلام طبعا كل ده شعر خلي بالكم كل ده أدب يهودي راقي هم سمعوه بيغلط في يومه اعتبروه بيغلط في ربنا فهاجوا وماجوا ونسيوا مشكلة الراجل وابتدوا يدافعوا عن ربنا انت هتغلط في ربنا يا جدع انت وحش اكيد هو ربنا عمل فيك كده ليه غير لانك شرير انت وولادك اكيد اشرار عشان كده عمل فيك بقوا هم جزء من التجربة او هم بقى اللي ايه زودوا التجربة يعني كل التجربة كانت كوم وفضل متماسك فيها اللي زود قوي التجربة الاصدقاء لان بدل ما يشيلوه شيلوه بدل ما يسندوه كملوا عليه قالوا كلام متعب جدا أهم ما فيه أنت السبب في كل حاجة فدي بقى ابتدت تهيجه ابتدى يقول لا لا مش هينفع تقولوا كده أنا كويس ما ينفعش يبقى ربنا ظالم لو كان بيفكر كده وابتدى يهيج بقى ويتغاظ فطبعا هم كل ما يهيج يهيجوا هم كمان ويردوا ويدافعوا بقى الحكاية ايه سجال كده بينهم خدت الحكاية بتاعت عشرين إصحاح أكثر من عشرين إصحاح دول ثلاثة كبار كان في شخص رابع هادي ساكت إشارة للمسيح واحد اسمه أليهو شاب كده عاقل قال ما اتكلمش وسط الكبار دول أربعة كبار أربعة عواجيز في بعض فأنا مش قادر أتكلم ما يصحش إنما بقى يقول في إصحاح 27 حمى غضب أليهو فضل ساكت ساكت وبعدين اتغاظ حمى غضبه على أيوب لأنه حسب نفسه أبر من الله وحمى غضبه على أصدقاء أيوب لأنهم لم يحاجوا أيوب يعني ما لقوش حجة مقنعة لأيوب فاتغاظ منهم كلهم وابتدى يتكلم بقى الراجل ده قال كلام عاقل قوي خمس إصحاحات برضه مؤداء يعني ملخص كلام قال يا أيوب أنا عارف إنك تعبان قوي وأنا حاسس بيك ومحدش شال الشيلة التقيلة بتاعتك ده كلام مفيد بقى إنما ببساطة ما يصحش إنك تعتبر نفسك صح وربنا غلط طول عمرك بتحب ربنا فما تقلبش الموازين خلينا نقول يا رب مش فاهمينك خلينا نقول يا رب صبرني خلينا يبقى عندنا رجاء فيما بعد مش في اللي احنا فيه دلوقتي كلام كله كويس وقال لهم بصراحة انتوا تعبتوا الراجل انتوا قاعدين تخبطوا فيه هو اساسا متخبط مش ده الاسلوب اللي يريح حد لما أليه هيأ أيوب نفسيا نطق الله أخيرا سمعنا ربنا بيتكلم قال له أيوب تعالى لي نتفاهم أقف بقى وكلمني كرجل قال له كراجل راجل بقى بدل انت شايف نفسك صح أقف لي بقى تعدل لي كده خلينا نتكلم وبدأ ربنا يكلمه ويقول له إيه كنت فين يا أيوب لما أنا عملت الدنيا وكنت فين لما خلقتك وخلقت اللي قبلك تعرف إيه عن إيه عشان تحكم عليا وتحكم على تصرفاتي أنت مش فاهم حاجة أساسا فبأي منطق بتحكم حكمت عليا بقيت أنا متهم خلاص أسألك يا أيوب وعلمني بدل أنت اللي بتفهم أيوب فضل يسمع ربنا ويصغر يصغر بقى قدام نفسه وقال له مش هتكلم تاني قال له لسه ما خلصتش كلام وعاد قال كلام تاني يعني 38 بدأ الكلام 40 أيوب قطعه وقال له خلاص أنا غلطان أنا آسف قال له استنى استنى لسه شوية وقال كمان عشان يثبت له قد إيه إنه عارف بيعمل إيه ربنا وإنه حكيم وإنه بيحبه إنما أيوب طبعا كل شوية ابتدى يفوق إنه كان مخه عمال يقول له انت صح وربنا غلط ومشي ورا الفكره الغلط دي لغايه ما سجد في اخر اصحاح اصحاح 42 وقال له يا رب انا غلط انا انا عارف انك كبير وحتى لو انا مش فاهم انت بتعمل ايه انت ما بتغلطش ومش هغلط مش هقول كده تاني فقال له انا خلاص عفيت عنك وخلصت التجربه وخف ايوب بسرعه وبعدين رجعوا كل الناس اللي سابوه وجابوا له كل واحد هدايا وبالهدايا دي بسرعة شديدة تضاعفت أمواله بقت ضعف البداية بالأرقام حتى العيال ربنا اداله عيال جداد بحيث انه ايه استعوض بيهم العيال اللي راحوا وفي الاخر عاش حوالي 140 سنة في حياة شاف الجيل الرابع من ولاده بعد ما كان بيتمنى الموت كل يوم أثناء التجربة عاش 140 سنة شاف الجيل الرابع من أولاده وبقى لنا أيوب مثلا للصبر والاحتمال ده ملخص الحكاية إنما احنا إيه بقى هندخل ونغوط حتة حتة كده تعالوا نمشي في أيوب 17 أحد الإصحاحات اللي فيها بيصرخ بيشكي بسبب ضغط إخوان أصحابه عليه فهو عمال يشكي وعشان كده سفر أيوب من الأسفار المعزية حتى لو كانت مش سهلة يعني من الأسفار اللي مش سهلة لأن العربي بتاعه صعب شوية لأن في الأصل ده في شعر لكن أي حد بيشكي ممكن يجد عزاؤه في سفر أيوب عشان كده بنقراه في أسبوع الآلام لأننا بنحس بآلام المسيح ماشية مع الجو النفسي بتاع أيوب يقول روحي تلفت أيام طفأت إنما القبور لي يعني بس يميني نو... يديني القبر ملياش حل غير القبر أنا أيامي خلصت على كده أنا روحي طفت بس نولوني القبر لولا المخاتلون عندي وعيني تبيت على مشاجراتهم يعني كمان المخاتلون دول اللي هم إيه اللي بيستهزئوا بيه وعمالين يتكلموا مع أصحابه يعني عاوز يقول وكمان المخاتلون دول وعيني تبيت على يعني بنتخانق مع بعض كمان مين صح فيا ريتني ارتاح من وشكم واروح القبر وبعدين يرجع يقول كن ضامني عند نفسك ما فيش غيرك يا رب اقدر اقول لك اضمني عند نفسك دي الايه اللي هنشتغل عليها دلوقتي من هو الذي يصفق يدي مش قاد مش لاقي حد يصفق هنا شيك هاند يا جماعه مقصود بيها ايه مش قادر احط ايدي في ايد حد غيرك اثق فيه اصحابي دول كلامهم عذبني مقطعني مكمل عليا بيقولوا لي انت السبب فانت ضامني عند نفسك انت فاهمني اكتر منهم انا مش بكذب لما بقول انا كويس انا فعلا تعبان انا اللي خسران بيقولوا لي انت السبب فكن ضامني عند نفسك يعني انا مش قادر اثق في حد غيرك لأنك منعت قلبهم عن الفطنة وابتدى يتكلم عليهم ما بيفهموش يا رب ما بيفهموش منعت قلبهم عن الفطنة لأجل ذلك لا ترفعهم الذي يسلم الأصحاب للسلب تتلف عيون بنيه يعني بقى أنت أصحابي تسلموني للسلب يعني بسهولة كده تتقلبوا عليا في الوضع اللي أنا فيه ده طب لو شفتوا ده في ولادكم تتل يعني لو حصل لكم اللي حصل لي كيف تسلمونني للسلب هو بيقول قاعدة اللي يسلم أصحابه للنهب ده يبقى يعني يستحق يحصل له اللي يحصل له فهو معتبر ان هم سارقينه او ظالمينه بطريقتهم في الكلام اوقفني مثلا للشعوب انتم مش شايفين اللي حاصل ده ربنا هو فهم على فكرة بالروح القدس ان ربنا عامله مثل للشعوب يعني هو فعلا بقى مثل النهارده كلنا بنقول يا صبر ايوب بقى لنا 3800 سنه بنقول يا صبر أيوب فهو كان فاهم أن ربنا اللي بيعمله فيه ده مش لنفسه بس ده هيبقى مثلا طبعا الآية دي تعتبر نبوة عن ربنا يسوع له المجد المثل الحقيقي للألم والصليب وصرت للبصق في الوجه دي تنطبق على المسيح أكتر قال أنا بقيت دلوقتي يعني أي حد يشتم أي حد يضرب أي حد يتف كلت عيني من الحزن وأعضائي كلها كالظل لما بيبص في إيديه ورجليه بيلاقيه بقى حاجات كده إيه يعني حاجات زي العينات كده ما بقاش في صحة خالص فبيقول أنا أعضائي زي الظل مش حاجات طب حقيقية وعينيا تعبت من الوجع من العياط يتعجب المستقيمون من هذا الناس الكويسين يبصوا يقولوا ليه طيب ليه يعمل كده في واحد زي ده يعني إذا كان ناس مستقيمة ده السؤال بقى الكرونيك المزمن ليه ليه ربنا يمسك واحد كويس قوي كده ويعمل فيه ده كله طب لو وحش نقول اهو وحشته السبب لكن يتعجب المستقيمون من هذا والبريء ينتهض على الفاجر يعني المعتاد انه الانسان البريء بيبقى مكرم و... والدنيا ماشيه معاه اكتر من الفاجر إنما الدنيا مقلوبة دلوقتي أنا البريء واخد كل الخبط والرزع والفجار عايشين في الدنيا مرتاحين أما الصديق فيستمسك بطريقه والطاهر اليدين يزداد قوة يعني إيه يعني أنا هفضل صديق ماسك في سكتك يا رب وهفضل إيديا نقية عشان أزداد قوة قوتي إن أنا ما بغلطش أو قوتي إن أنا مش عاوز أغلط فبالرغم من الضغط اللي عليا أنا عاوز أفضل معاك برضه لكن ارجعوا كلكم ارجعوا ده بقى الكلام للأصدقاء وتعالوا فلا أجد فيكم حكيما ارجعوا يعني اقفوا بطلوا الكلام المتعب ده وبعدين تعالوا تعالوا بس تعالوا قولوا كلام مريح لأني مش لاقي فيكم حد بيفهم يعني امشوا وبعدين مش عاوزهم يمشوا ملوش غيرهم فطب تعالوا هو تعبان ساعات لما يكون الواحد تعبان يبقى متغاظ من اللي حواليه من كل كلمة يقولوها وبعدين بس محتاجهم فامشوا بطلوا الكلام ده طب تعالوا تاني بس خلوني الاقي فيكم واحد حكيم يسند بكلمة بدل ما يتعب أيامي قد عبرت مقاصدي إرث قلبي قد انتزعت يعني إيه أنا أيامي خلصت خلاص وأهدافي اتكسرت وحتى آمال قلبي راحت مني مفيش حاجة عندي خلاص عمري خلص وأحلامي خلصت خليكوا حنينين علي يجعلون الليل نهارا نورا قريبا للظلمة دول مين يعني بيقلبوا الموازين يا جماعة مقصود بها كده ببساطة في ناس تقلب الموازين هو متغاظ منهم لأن هم عمالين يقولوا أيوب وحش وربنا ما بيعملش كده غير في الوحشين هل دول قلبوا الليل نهار بقى أنا اللي وحش طب أنا أحسن منكم كان بيقول لهم كده أنا أحسن واحد فيكم طب ده لو حصل لي كده المفروض هيحصل لكم انتوا ايه بقى كان يقول لهم كده ما هم ابتدوا يعني يردحوا لبعض شوية يعني من كتر التعب إذا رجوت الهاوية بيتا لي وفي الظلام مهدت فراشي شوفوا رجوت الهاوية بقيت مشتاق أمشي مستني أحط راسي بتمناها وأقول بس فرشتي اللي تريحني في الضلمة مش عاوز أعيش تاني وقلت للقبر أنت أبي بقى ينادي على القبر شوفوا طبعا ده أدب يعني أقصد إيه نوع لغة أدبية تشبيهات يعني يعني أنا ملياش غيرك إحنا اللي قاعدين مع بعض على طول بعد كده وللدود أنت أمي وأختي دود القبر يعني كلها تورينا قد إيه اليأس والوجع اللي جواه أين إذا آمالي آمالي من يعاينها راحت فين بقى أحلامي وأمالي كنت هجوز عيالي وكنت هفرح بيهم وكنت هزداد عظمة وكنت هشتري الأراضي اللي حواليا وكنت هعمل وأسوي كله راح آمالي من يعاينها تهبط إلى مغاليق الهاوية استرتاحوا معا في التراب مفيش راحة غير في التراب ده بس عينة من أوجاع أيوب وصرخات وإحنا بقى هنسيب بقى القصة دي ونرجع للآية اللي اللي عاوزكم تحفظوها وتفكروا فيها أنا هاخدها من زاوية واحدة هي ليها كذا زاوية حتى تكون ضامني عند نفسك من هو الذي يصفق يدي يعني إيه الآية أنا فاهمها بطريقة يا رب اضمني عندك يعني إيه هو حاسس خلي بالكم من إحساس أيوب لأنه إحساس متناقض طول عمره متكل على ربنا هو حاسس في الوقت ده ان ربنا غدر بيه ده احساس صعب انا طول عمري بقول انت اللي سايق الدنيا وانت اللي في ايدك كل حاجه ولغايه دلوقتي دي ثقتي انما فوجئت ان انت يا رب انت اللي قلبت عليا فبقيتش فاهمك انا عاوز حد يضمني عندك عاوز حد يقول يقول لك انا كويس الحقيقه ما حدش هيقول لك لانك انت اكتر واحد عارفني عارف لما تبقى مديون لحد بحاجه فتقول لواحد حبيبك تعالى اضمني عند فلان طب مين حبيبك ما هو ربنا ومين اللي يضمنك هو ربنا فقال له مفيش حد يضمني غيرك ومفيش حد يضمني قدامك غيرك فكن ضامني عند نفسك أنا نفسي أقول لك أنا بتاعك وطول عمري ليك وعايش ليك بس أنا النهاردة متلخبط مش عارف أقول لك إيه من الذي يصفق يدي أنا ما حطيتش إيدي في إيد حد واتكلت على حد يعني من الذي يصفق يدي شوف كده في حياتي يا رب أنا ما اتكلتش على بشر أنا ما ما I didn't shake hand مع واحد كأن أنا تعاقدت مع إنسان يبقى هو ضماني ما حصلش أنت ضامني أنت أولي وآخري فبيرجع يقول له إيه خلينا نرجع للثقة تاني لأني فقدت الثقة مش قادر مش قادر أصدق إن أنت عملت فيه ده كله كن ضامني عند نفسك الواحد بيعيش في الدنيا محتاج ضمانات وبسبب الضمانات تبص تلاقوا ايه الناس تعمل تأمينات وتشتري و... وتبني وساعات يجيبوا العيال يقول لك العيال دي اصلها عزوة ضمان من الضمان طبعا كل ده في شنك لا العيال بتنفع ولا الفلوس بتنفع التسليم معناه ببساطة ان الضمان الوحيد والاكيد واللي ما يتغيرش هو ربنا والضمان حتى قدام ربنا يعني ايه طب انت وحش خاطي بتغلط كتير مين يضمنك قدام ربنا ربنا برضه فاهمينها اقولها لكم ازاي يعني احنا عاملين خطايا كتير قوي في الدنيا ربنا ضامننا ومأمنا وساتر علينا طب يوم ما نمشي هتبقى بقى ايه الموقف المخيف تقف قدام ربنا مين هيضمنك في اللحظة دي مين يقول انت برضه بتحبه وحاولت وجاهدت مفيش غيره برضه فاهمين ازاي يعني هو ضمنك في حياتك على الارض هو اساسك وضماناتك هنا ربنا وحده مش حد تاني وفي اليوم الاخير لما تقف قصاده هو برضه ضامنك فقال له كن ضامني عند نفسك بمعنى تاني يقول ايه القي على الرب همك فهو يعولك لا يدع الصديق يتزعزع الى الابد هي نفس الفكر التسليم تسليم العمر وتسليم المستقبل الأبدي اللي تعود يسلم حياته لربنا حتى أبديته مسلمها لربنا بيقول له يا رب أنا مش عارف أمشي كويس أنا ضعيف أنا خايف من اليوم الأخير لكن متكل عليك في اليوم ده إنك تقف تقول ده بتاعي وتناديني باسمك باسمي لأني مش ضامن أي حد تاني لا هلاقي حد يقول ده كويس ولا كلام الناس هيفرق معاك فأنت الوحيد اللي ضامني هنا ضامني وهناك ضامني يومين الدنيا أنت ضامني والأبدية كلها أنت الضمان بتاعها فألقي على الرب همك ده على الأرض فهو يعولك وبعدين لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد ده المستقبل الأبدي واضح الفكرة أنا بحاول أحط لها جزئيتين تسليم العمر بكل ما يحدث فيه وتسليم الأبدية بالضمان الإلهي إن ربنا هو اللي يضمن لنا أبديتنا لو عملت البر كله الحياة ده مش ضمان ليك تدخل السماء لو طلعت كل فلوسك هل ده يضمن لك الأبدية؟ لا لو كنت بتعمل معجزات هل ده يضمن لك الأبدية؟ لا وده تعليم العهد الجديد خلي بالكم ان الضمان الوحيد لدخولك الابديه المسيح وحده لما يقول ده بتاعي خلاص محدش يقدر يتكلم فالتصاقك بيه ارتباطك بالمسيح هو ضمانك الوحيد انما تعمل مهما تعمل مفيش حاجه تضمن لحد حاجه وتامن الدنيا مهما تامن ما تضمنش اي حاجه فكن ضامني عند نفسك امني يا رب هنا وامن مستقبلي الابدي خليك ضماني الوحيد هنا وخليك ضماني الوحيد هناك ألقي على الرب همك فهو يعولك لا يدع الصديق الصديق هنا بمعنى اللي عاش مسلم كل حاجة لربنا يتزعزع ما يتهزش وهو داخل على السم ليه؟ لأنه عاش حياته كلها رامي كله على ربنا فبقى مش غريب عليه وهو داخل السماء يقول له طبعا انت بتاعي أنا زي ما شلتك في الدنيا هشيلك على عتبة الملكوت وأدخلك فسفر الأعمال لما حصل إن المركب كانت بتغرق في آخر الإصحاح اللي قبل الأخير في الأعمال ضمن السفريات اللي بولس كان هيغرق فيها يعني لأنه قال في أصفار مرارا كثيرة وكذا مرة تتكسر بيه السفينة القصة دي حكاها معلمنا لؤى بالتفصيل قصة جميلة قوي ليه 14 يوم كحل ضلمة في البحر بحر عالي جدا وريح شديدة جدا حتى البحارة النوتية يعني قالوا ما فيش فايدة كل الناس قطعت الأمل في النجاة بما فيهم اللي بتوع البحر لأن ما حصلتش 14 يوم مش عارفين هم فين أساسا في البحر تاهوا في البحر والمركب بقت زي اللعبة ورموا كل الأساس اللي في المركب التجارب لما تقرص قوي وتضغط ويبقى مفيش مفر حتى الناس المتخصصة بيقولوا مفيش فايدة حتى الناس اللي المفروض مسؤولة رمت المسؤولية وقالت مفيش فايدة ساعتها بولس بقى عارف ان ربنا هيتدخل لانه بيجي على الاخر كده وسهر سهرة من اياهم كده بعت له الملاك قال له ما تخافش خلاص هتفك قبلها على طول معلمنا لؤى قال بقى الشعار الجميل قال لما خطفت السفينة اتخطفت خطفت يعني مش عارفين هي ماشية ازاي ولم يمكنها أن تقابل الريح عجز كامل بقى خلاص سلمنا فصرنا نحمل ادي الفكرة اللي أنا عاوز أوصلها ساعات ربنا يعقدها من كل ناحية ويخليك مخطوف ويخليك لا تقدر أن تقابل الريح بأي طريقة عشان توصل لكلمة إيه سلمنا تقولها استسلمنا ماشي تقول سلمنا ماشي ما هو لو ما سلمتش بالذوق هتستسلم من غير ذوق بس هي في الآخر نتيجة واحدة إنك لازم تتشال شيل فاللي مش عاوز يسلم بإيمان هيستسلم بالتجربة وبعدين الاستسلام يتحول إلى تسليم فهمتوا الفكرة بتمشي إزاي؟ يعني غصب عنهم على فكرة الآية هنا ما كانش مقصود بيها الفضيلة هي مقصود بيها استسلام جيب اب بالظبط مفيش حاجة تتعمل خلاص مستنيين نموت وخلاص هنعمل ايه بقى رمينا الأساس ورمينا كل حاجة فاضل نرمي الناس فيعني هنرميهم ليه لما تغرق نغرق مع بعض وخلاص ما عادش في حاجة تتعمل في المرحلة دي بقى ربنا يدخل ويشتغل كن ضامني عند نفسك من هو الذي يصفق يدي يعني مش هسيب حد يمسك ايدي غيرك هي معناها كده مش هسيب حد يقول لي ما تخافش غيرك لما كان بطرس ماشي على المية طبعا ده موقف غريب وعجيب البحر عالي جدا وبطرس بيطلع وينزل أول ما ابتدى يغرق قال له كن ضامني فمد يده وأمسك بيده وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت المسكة دي من هو الذي يمسك يدي انت ضماني مش عاوز حد تاني لا عاوز دكتور يمسك ايدي ولا عاوز محامي يمسك ايدي ولا عاوز بنك ولا عاوز وزير ولا عاوز بني ادم مهما كانت قيمته وعظمته يقول لي ما تخافش لا انت بس فهمتوا المعنى كن ضامني عند نفسك من هو الذي يمسك يصفق يدي يطلع مين اللي هيمسك ايدي ده انا مش عاوز حد غيرك مش عاوز حد يقول لي الدنيا امان غيرك أيوب طبعا في الأول كان ماشي مسلم لكن اتهز تسليمه شوي فأيوب اتنين لما قال لمراته تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه لغاية المرحلة دي كان فعلا مسلم لربنا مهما عمل لكن لما ابتدى يقتر أحزانه ويسمع الكلام اللي زي الرصاص اتهز شوية فرجع يصرخ خليني تاني أمسك فيك رجع لي ثقتي فيك كن ضامني عند نفسك أنا اتهزيت من كلامهم شككوني فيك كلام الأصدقاء خوفوني منك أنا عارف إنك طيب أنا عارف إنك ما بتغدرش ولو خدت كل عيالي عارف إنك ما بتغدرش برضه فاهمين الصرخة طالعة كن ضامن يعني ايه يعني رجع لي ثقتي فيك رجع لي اماني بيك مش عاوز ابص تاني للدنيا واستنى حاجة من حد كن ضامني عند نفسك من من الذي يمسك يدي اللي بيعطل الثقة في الله او التسليم اولا الثقة في النفس احنا هنتكلم على نقطتين نقطة ايه اللي معطل ان الواحد يسلم لربنا تماما لان الحياة اللي فيها تسليم دي اجمل حياة يعني تبقى متشال شيل كده وداخل على السماء مفيش اي قلق وربنا عاوز كده قصد كده بس احنا مش راضيين نقبل الفكرة البسيطة دي فالنقطة الأولانية هتكلم في إيه اللي بيعطل النقطة التانية نسلم إزاي أول حاجة تعطل إنك ترمي على ربنا كل الحمل, الحمل ويبقى هو ضمانك الوحيد ثقتك الزيادة في نفسك طول ما الواحد عنده ثقة في نفسه جاية من خبراته من إنجازاته من اسمه من مركزه من علمه من فلوسه من حب الناس فيه متعطل فربنا عارفين عمل ايه في ايوب ايوب محبوب جدا ناجح جدا ذكي جدا متفوق جدا غني جدا عنده عيال بتحبه عنده قصقصه من كل حته عشان يقول له ايه بقى في الهوا كده ما تعتمدش غير عليا لانه كانت ثقته في الله مشوبه بثقه في امور اخرى فاهمين زي واحد يكون بيصلي لكن عنده حساب في البنك فأول ما تحصل مشكلة يوزع المشكلة شوية صلاة وشوية بنك فاهمين الفكرة؟ لا نجيب لك البنك على الزيرو بقى استنى فاهمين المشي الحكاية ازاي؟ واحد يكون له علاقات كبيرة قوي فيقول له ماله انا هعمل تليفون وبعدين ابقى اصلي لا هقطع لك التليفون هلغي لك فلان المهم ده اللي انت شايفه ممكن يفرق فأول حاجة الثقة الزائدة في النفس لما الواحد مثلا مرض خالص زي أيوب بقى باصص لنفسه أن ده أيوب منظره مش هو خالص فطبعا راحت الاعتمادية على النفس دي راحت فأيوب 29 يورينا يكشف لنا قد إيه الحتة دي كانت معطلة يقول كرامتي بقيت حديثة عندي قوسي تجددت في يدي لي سمعوا وانتظروا ونصتوا عند مشورتي بيتحسر على ايام زمان اللي تكشف لنا انه ايه عنده ثقه بنفسه عنده احساس بذاته شويه عنده كريدت كريدتس كتيره فمش قادر ينساها قال ده انا كانت كرامتي دي عاليه قوي ده انا قوسي دي ما بتخيبش ابدا اي مشروع ادخل فيه لازم اكسب انا الناس كلها كانت تسمع لي وتتعجب بقت الناس بتستنى الكلمة مني فمين كل ده يعطل يعطل التسليم لربنا لأنه طبعا لما يحصل أي حاجة هو اللي هيتصرف مش ربنا هو شايف نفسه بيعرف يتصرف أو آية تاني تقول إيه في أيوب 31 إن كنت قد كتمت كالناس ذنبي لإخفاء اسمي في حضني صح ده احنا خدناه محاضرة كاملة لأنه ده الإصحاح اللي بيقول فيه كل خبراته الروحية لكن بيقولها لا تخلو من إحساس إنه أحسن من الناس فقال هو أنا مفكرني بعمل زي الناس أخبي على الناس عيوبي ده أنا ما عنديش حاجة أخبيها إن كنت قد كتمت كالناس ذنبي أنا ما بكتمش حاجة أنا مفيش حاجة وحشة أساسا واخدين بالكم الحتة دي اللي تخليه ما يعرفش يسلم لربنا هو حاسس انه صح دايما وان الناس كلها مخبية ذنوبها هو مش مخبي حاجة تاني حاجة تعطل الثقة في الناس انا دخلتهم في بعض يمكن في الشرح لكن هقولها تاني اللي معطل انك ترمي كله على ربنا اما انك واثق قوي في نفسك او واثق زيادة في الناس فربنا بيبقى إله غيور بيغير من نفسك وبيغير من الناس عليك يقوم يكسرك ويكسر الناس اللي حواليك يقول لك ها فاضل ايه يقول له مش فاضل غيرك يقول لك طب ها هتعمل ايه بقى هتسلم ولا لسه كن ضامني عند نفسك من هو الذي يصفق يدي ما عادش في حد يحط ايدي في ايدك لا قادر إيد امسك ايدي بايدي التانية ولا قادر احط ايدي في ايد حد أنا مفيش غيرك دلوقتي يقول برضو ضمن أمجاده القديمة رآني الغلمان فاختبأوا الأشياخ قاموا ووقفوا بتحسر لما كان يعدي في حارة من إياهم العيال تقف كده تعظيم سلام والشيوخ أول ما يعدي جنبهم يفطوا كده واقفين لأنه أيوب بيه واخدين بالكم فهو مش قادر ما, ما يحسش بدي فطبعا متصور ان كل الناس دي هتقف معاه ما حدش وقف معاه على فكرة لما حصلت له المشاكل دي كل الناس دي سخروا منه ان كانوا صغيرين ولا كبار فربنا قصد يوري له هم دول اللي انت كنت مستني منهم يعني يسندوك ويعزوك ويرفعوك وي... لا خلاص حاجة تالتة أساسية بتعطل الثقة في الله أو التسليم لله الثقة في الفلوس للأسف دي من أكتر معطلات الإيمان والتسليم إن الواحد عنده إحساس عنده اللي يكفيه يكفيك بإيه شوية فلوس يعني ودي بتكفي إيه دي دي لا بتجيب سعادة ولا بتجيب صحة ولا بتجيب محبة ولا بتجيب حاجة تجيبش حاجة تجيب شوية أكل كده ويا ريت يعني مفيد غالبا كله ديليفري وكله junk food وحاجات الثقة في الفلوس معطلة ناس كتيرة قوي تثق في ربنا وتسلم فهو برضه مش قادر ينسى قال أب أنا للفقراء ده أنا كنت برش فلوس على الفقراء فهو متصور إن الفلوس دي مش هتخلص خلصت فجأة ودعوة لم أعرفها فحصت عنها يعني يجي له واحد من قرية بعيدة خالص ما يعرفوش ويقول له أصل مراتي تعبانة عيالي مش عارف مدارس ويل طب هات نبص برضه مش تبعك يا أيوب دي تبع أليفاز ولا بلدد ولا مش عارف جماعة المتعبين إياهم دول أه معلش نخلصها برضه طبعا من زاوية هو كريم فعلا وسخي ورجل رحيم جدا لكن من زاوية أخرى هو كان حاسس بإنجازاته وواثق في إمكانياته إنها مش هتخلص فمش قادر يرمي على ربنا كل الرمي وبعدين يقول في أيوب 31 يبدو كان منتبه شوية للحتة دي فقال إن كنت قد جعلت الذهب عمدتي أو قلت للإبريز أنت متكلي يعني بالرغم من كده كنت دايما باخد بالي ما أقولش الذهب ولا الإبريز هم اتكالي هم العمود اللي اتكل عليه يعني هو كان مراقب نفسه في الحتة دي لكن لم يخلو الأمر من إحساس أنه عنده حاجة افتكروا يا جماعة ثلاث حاجات يعطلونا من التسليم والتلاتة تقريبا موجودين فينا كلنا الثقة في النفس الثقة في الناس الثقة في الماديات التلاتة دول مش مخلينا نسيب ايدينا مش مخلينا نترمي على ربنا كفاية الطفل الصغير تلاقوه يرمي نفسه على ابوه ينام ملوش دعوة ليه لا عنده ثقة بنفسه ولا يثق في حد غير ابوه وما يفهمش يعني ايه فلوس ولا يعرف عنده كام ويعمل بيها ايه بس بدل ابوه موجود خلاص فربنا قال خليكوا كده تعالوا بقى ندخل في اخر نقطة كيف نصل الى التسليم ازاي الواحد يقولها من قلبه دي كن ضامني عند نفسك كن ضامني عند نفسك انا لن اقبل حد يمسك ايدي غيرك من هو الذي يصفق يدي اول هقول كم فكرة صغيرين كده أول فكرة في اتجاه التسليم لا تطلب أو لا تنتظر من نفسك كثيرا اللي معطل ان احنا نسلم لربنا ان الواحد فينا مستني من نفسه كتير غريبة الفكرة دي بس عاوز اشرحها يمكن تريح ناس كتير نيجي في ليلة راس السنة تلاقي كل الناس تايبة زعلانة على السنة اللي راحت وعشمانة زعلانة وعشمانة زعلانة ان احنا السنة دي راحت وما عملناش وما عملناش وداخلين بمنتهى التفاؤل بص بقى رب السنة دي بقى غير كل سنة السنة دي هتبقى سنة العمر هنصلي بذمة هنقرا الانجيل كويس هنتناول كتير هنخدم هنبطل بقى كل حاجة وحشة ونرص كل الرسم من من 31 ديسمبر ل 6 يناير تكتشف انك ولا حاجة تقريبا عملتها فباينة من اولها انه ايه كلام كلام ليه لانك مستني من نفسك كتير فاهمين الفكرة وانت عمال توعد عمال توعد الحقيقة كل ده عبارة عن ثقة زائدة بالنفس كل ده معطل التسليم كل ده مخليك مش راضي تتحرك من مكانك ليه لانك مش عارف ترمي نفسك على ربنا انت عمال تقول لا ده انا هعمل انا عندي اراده انا مش هغلط اللي الغلطه بتاعت السنه اللي فاتت تغلطها عشرين سنه لغاية ما تيجي سنة تقول له مش هوعد بحاجة أنا بس نفسي أنت تغيرني مش قادر أوعد ما قلت ما بقتش قادر أوعد مش قادر أثق في نفسي يوم مش سنة مش قادر أثق في نفسي يوم مش قادر أوعدك بيوم من السنة نضيف من غير خطية خلاص ما أنا عرفت نفسي لما بتوصل لدي قربت تسلم لا تنتظر من نفسك كثيرا طول ما احنا مستنيين من نفسنا كتير ده نوع من الكبرياء الداخلي و... ومش مسلمين لربنا زي واحد يقول له بص يا رب اقول لك حاجة شيل انت خمسين في المية وانا هشيل خمسين في المية فربنا يقول لك okay okay طبعا انت ما تشيلش ولا حاجة من الخمسين في المية اللي عليك فما تحسش باللي ربنا عمله تيجي السنة اللي بعدها تقول له طب بص نخليها 40 و60 حاضر حبيبي ماشي زي ما تشوف طبعا ربنا يعمل ال 60 انت ما تعملش حاجة من ال 40 السنة اللي بعدها الظاهر يا رب ما حسبناهاش صح خليها 30 و70 لازم توصل انه ايه زيرو انا يا رب مش هشيل حاجة انا مش هغير في نفسي حاجة انا مش مستني من نفسي حاجة خالص انا عشان اصلي مش هقدر اوعدك اصلي حركني للصلاة عشان أتوب مش هقدر أقول لك هتوب توبني عشان تشيل الغلط اللي جوايا مش هشيله مش هعرف حاولت ومش هعرف شيله أنت كله أدي التسليم التسليم أنك تكتشف أنك big zero وده التسليم أنك zero من الكبير المحترم كده كحكة بتوع زمان كحكه لما تكتشف دي وتبقى واضحة جدا هتعرف يعني ايه تسليم انما احنا لسه مش واصلين لل zero ده معطلنا معطل ومعطلنا بدرجات في واحد شايف نفسه تسعين في المية في واحد شايف نفسه بس لو تديني بس عشرة في المية قال يعني مش فاهم حاجة وفي واحد قرب وصل عشرين في المية لسه شوية عشرين دي كمان عاوزة تنزل لل zero التعبير الجميل اللي يقول حينما أنا ضعيف ها حينئذ أنا قوي هي دي الفكرة لما توصل إنك كفرت بنفسك تماما ده تعبير آبائي على فكرة كفرت بنفسك يعني لم لا تعد تعطي نفسك أي ثقة الثقة كلها في هو كل ضعف فيك وانت فاهم كده ومصدق كده وموافق على كده وتبصم بالعشر انا ضعيف انا ما انا انا ولا حاجة في كورنثوس الثانية يقول ايه لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة ضيقتنا التي اصابتنا في اسيا شوف التعبير ده جميل قوي ده بولس اللي بيقول الكلام ده بولس من اكتر الناس اللي لو حب يثق في نفسه نعذره ليه ده راجل بيعمل معجزات بقصده من غير قصد ده راجل بيتكلم كذا لغة في الجيل الأول ده راجل مذاكر يوناني وثقافة ما حصلش ده راجل مذاكر عبري ويهودي أجدع فريسي مش قده عنده credits عالية جدا إنما هو ربنا فضل برضه إيه يعصر فيه كده عشان يصفيه يجيبه على ال zero يقول لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا إذا عدى على تجربة جديدة شوف غرضها إيه جدا فوق الطاقة ده كلام واحد قديس تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة هو أنت كمان بتيأس زينا آه حتى أيسنا أو يأسنا العربي هو هو طب عملت إيه بقى عشان تغششنا لحسن دي كتير اليومين دول يقول إيه كان لنا في أنفسنا حكم الموت معنتها ببساطة إيه قلت له خلاص أنا مت اعتبرت نفسي ميت ميت يعني إيه zero zero بمعنى إيه في مريض يروح للمسيح يقول له شفيني ده عمل حاجة صحيح الشفا كله من ربنا يعني الأبرص راح ووقف بعيد وقال له شفيني عمل حاجة فالمسيح له المجد شفاه هنا الأبرص 10% والمسيح 90 مثلا أو حتى 1% طب الميت هيروح لا مش هيروح هيطلب لا مش هيطلب هيعمل أي حاجة مش هيعمل أي حاجة زيرو فقال كان لنا في أنفسنا حكم فاهمين العت- أنا اعتبرت نفسي مت خالص لكي لا أدي التسليم اللي أنا عاوز أوصل له لكي لا نكون متكلين على أنفسنا not anymore كفاية مش هتكل على نفسي خالص بأي درجة مش هثق في نفسي بل على الله الذي يقيم الأموات يعني ولو ميت يقومني شغلته قدرته إنما لا قادر أطلب ولا قادر أصلي ولا قادر أعمل حاجة ولا قادر أفكر وليكن يمكن ربنا قاصد بالمعصرة دي يوصلني للزيرو اللي يدخل ربنا بقى بالمية في المية يفرجك من هو إلهك ساعتها تقول له كن ضامني عند نفسك ضامني أنت ضمان فعلا تدفع المية في المية كاملة من هو الذي يصفق يدي مفيش حد غيرك ممكن يحلها فأول مبدأ ما تستناش من نفسك كتير آية تانية جميلة في مزمور 43 يقول إيه واحد بيحايل روحه برضو داود عدى على الحاجات بتاعت بولس دي فيقول لماذا أنت منحنية يا نفسي ليه يأسانة لماذا تئنين في ترجى الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي فواحد بيقول لنفسه ايه زعلانة ليه متضايقة ليه حزينة ليه عشان كل حاجة بايظة وايه يعني بص فوق ترجى الله لأني بعد أحمده يبقى لازم هنشكره هيحلها وهنشكره بدل هيحلها وهيشكره زعلانة ليه مش مطلوب منك حاجة ما بيقولش لنفسه طب اتعد لي يا نفسي بطلي حزني يا نفسي ما هي مش هيعرف مش عارف يطلب من نفسه حاجة خالص كل اللي قاله لنفسه ايه ترجي الله اول حاجة تدخلك على التسليم ما تنتظرش من نفسك كتير لان طول ما بتستنى من نفسك كتير انت مش عارف تسلم مش عارف تتكل لسه ثقتك بنفسك معطلك تاني نقطة مهمة حاول توقف دماغك معلش العربي البلدي بتاعنا بس ايه انا قصده حاول توقف دماغك مشكلتنا في التسليم العلبة اللي هنا دي الدماغ دي لأنه مش عارفة مش راضية تقف تصلي وتقول له لتكن مشيئتك وتلحسها بعد دقيقة تطلع بعدها بدقيقة ولا كأنك صليت نقعد نحسب ونفكر ونجيب ونزيد ونعيد و... الله مش قلت له لتكن مشيئتك ما لحقناش ما خلاص بدل قلت له يا رب في موضوع شاغلني خلاص سمع ولا ما سمعش سمع مش قلت له في مشكلة يقول لتعلم طلباتكم لدى الله عرف يعني عرف طب بعد ما عرف هتراجع وراه مش عيب طيب هتسحب الطلب تاني وقف دماغك دي أصعب ما في التسليم انك توقف دماغك عن القلق وعن الحساب وعن مراجعة ال- القرارات و... خلاص كن مطمئنا جدا جدا ودع الأمر ل- لمن بيده الأمر تعرف تب- توصل لدي دع الأمر لمن بيده الأمر مش في واحد مسؤول مش في واحد شايل الدنيا كلها مش هيشيلك انت تطلع ايه انت في الدنيا دي كلها وده اللي كان ربنا عاوز يوصله لأيوب لما قال له ده انا شايل الدنيا دي كلها بمنتهى الدقة انت فاكر مأموريتك دي معضلة يعني ما بتتحلش انت قد كده وانا شايلك بمنتهى الدقة برضه انما انت مش راضي لان دماغك شغالة زيادة فالتدريب التاني للي عاوز يسلم بالذات في الألام في التجارب لما بتيجي التجارب والألام للأسف بنفكر أكتر و- وبنتأكد من عجزنا يعني المفروض وانت لما بتفكر وتحسبها تطلع كل مرة غلطان أو مفيش فائدة مش الغرض تيأس الغرض ايه ما تفكرش هي دي الرسالة اللي ربنا قصدها تبطل تفكر لأنك كل ما بتفكر بتتأكد إن ملهاش حل يبقى المطلوب إيه مش تيأس ما تفكرش إحنا بنفهمها بطريقة غير ربنا ما تيأس ما تفكرش ما تفكرش كلمة سهلة لكن هي في التنفيذ مش سهلة مش سهلة عاوزة جهاد انك تفضل عينيك على ربنا وما تفكرش ريح عقلك بس عشان تريح عقلك ارفع قلبك عشان تريح عقلك الآية الجميلة بتاعت فيليب أربعة لا تهتموا بشيء دي يعني وقف ده بل في كل شيء بالصلاة والدعاء لأنك لازم حاجة تشتغل يا قلبك يا عقلك طول ما عقلك شغال مفيش تسليم ومفيش سلام لما قلبك يشتغل أو عقلك ياخد أجازة يبقى في تسليم وفي سلام وفي ضمان وفي أمان وفي كل حاجة حلوة لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله يعني كل دورك حول عليه اعلمه علم أول ما ربنا يقول علم خلاص روحنا علم خلاص مالكش دعوة هيعمل ايه بقى هو هيعمل حاجة بس, بس لا امتى ولا ازاي مالكش دعوة بالتفاصيل يقول كان قوم من الكتبة جالسين يفكرون في قلوبهم فربنا يسوع له المجد قال لهم إيه لماذا يتكلم هذا قال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم دول كانوا بيجدفوا أو بيشكوا احنا بنعمل تفكير غلط بطريقة تانية إنما هي نفس اللوم اللي بيلومنا بيه المسيح اللي لامه للفريسين ليه يا حبايبي بتفكروا كده في قلبكم ليه يا حبيبي تعول هم بكره هو انا قصرت معاك امبارح ليه خايف على صحتك عمرك ما شفتني عملت ايه معاك في صحتك ليه خايف على الفلوس انت مش مش اكتر واحد دقت الفلوس قد ايه رخيصه وقد ايه انا بجيبها في الوقت المناسب لماذا تفكرون بهذا شيل هذا بقى حط اللي انت بتفكر فيه في قلوبكم ليه بتفكر في ولادك زياده ولادك دول مش ولادي أغلى عندي من عندك ليه بتفكر في المشاكل وهي المشاكل دي أنا معرفهاش مثلا لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم دي حتة عاوزة مراجعة كل ما تلاقي نفسك بترحان في حاجة اسمع ربنا بيوشوشك يقول لك ليه بتفكر ليه في المواضيع دي ثلاثة عشان نوصل للتسليم حول القلق والشكوى صلاة حول القلق أو الشكوى إلى صلاة احنا لما بنبقى في مشاكل أو في صراعات أو ضيقات لو فكرنا اتفقنا راحة السلام والتسليم ولو رجعنا للنفس أو الناس أو الفلوس اتعفرتنا أكتر وتعقدت أكتر مش كده؟ الحل الأساسي في المشاكل وفي كل العمر حول كل حاجة صلاة دي تكمل النقطة اللي فاتت لأن مش هتعرف توقف دماغك غير لما تحول الفكرة لصلاة خد اللي شغلك وحطه في ايد ربنا الحركة دي هي دي الصلاة الدائمة هي دي العشرة القوية مع ربنا أصغر مشكلة وأكبر مشكلة ارميها عليه يقول لا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا شوفوا الآية الصريحة دي ربنا يسوع بيقول لا تقلقوا ليه تفكروا هتاكلوا ايه وتشربوا ايه ده العصافير بتاكل وتشرب من غير ما تفكر هذه كلها تطلبها أمم العالم أبوكم يعلم ما تحتاجون كل مرة نقلق sorry يعني sorry التعبير اللي أقوله اعتبرنا نفسنا يتامى بلا أب ودي إهانة للأب كل مرة نقلق دي إهانة لأبونا السماوي شوفوا بقى كل القلق اللي عندنا كم مرة نهينا الله بالقلق اللي جوانا لأن معناها يا ابني هو أنا مت يا ابني هو أنا مش موجود هي معناها كده انت تفكر يعني انا ملياش لازمة وانت لما تفكر هتعمل ايه يعني حول القلق والشكوى صلاة يقول له بصوتي للرب صرخت بصوتي للرب تضرعت أسكب أمامه توسلي أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني أنت علمت كل شيء أنت اللي عارف كل حاجة طب اعمل كده لما تتخنق أو يقول له اصرخ واسكب وحط قدامه كل اللي عندك واطلع مرتاح أربعة قلنا أول حاجة ما تتسناش من نفسك كتير وقف دماغك حول قلقك صلب أربعة ما تتكلمش عن مشاكلك مع حد ولا مع نفسك برضو صعب بس مهمة جدا ما تحكيش كتير في مشاكلك لا مع نفسك ولا مع حد ليه لما تقعد تعيد وتزيد في المشاكل مع نفسك او مع حد انت بتعمل ايه بتضيع اخر حتة من التسليم والسلام اللي عندك بتغرق نفسك اكتر بتغرق نفسك اكتر ودي بقى ايه يبدو انها تربية مصرية اصيلة يعني يعني غية عند المصريين بالذات انه يتحسروا على روحهم مع بعض وايه والعيشه واللي عايشينها بقى ويسوقوا في الكلام طب ايه اللي بيفيدنا من الكلام ده ولا حاجه غير ان الكآبه والغيظ والغضب و... ولا مع نفسك ليه ما انت لما بت... اصل في واحد يقول لك انا قاعد مع نفسي لا ما تقعدش مع نفسك اقعد مع ربنا اتفقنا هتقعد مع نفسك انت تقول كلمه نفسك تعدد عليك فايه راحت باظت الدنيا خالص ضعنا لما تقعد مع ربنا ربنا ياخد يشيل منك ياخد الحاجة اللي مضايقاك ويريحك لكن تقعد مع نفسك بتعمل ايه ما بتعملش حاجة فاحذر من انك تحكي زيادة في المشكلة مع الناس او حتى مع نفسك اللي هي تاني زي توقف دماغك بس انا اقصد هنا مع الناس بالذات لان لما بنحكي للناس يا جماعه فعلا بيطلع اللي قاله أيوب حكمة معزون متعبون لما بتتكلم عن مشكلة وتلاقي وش اللي قصادك اتخض انت كنت فاكرها مشكلة سهلة الوش ده بيقول مصيبة فانت كان حملك قد كده مجرد حكيت بقى قد كده من وشه يعني ما قالش حاجة لسه بس مجرد حكيت والراجل وشه ضرب كده انت تأكدت ان القصة معقدة جدا طب ايه اللي انت عملته في روحك ده كملت على نفسك وبعدين يبتدي يصلح بقى ها وانت طبعا فاهم بيصلح لانها ملهاش حل فطبعا تحس انه بعد القعدة دي خلاص باظت خالص طب انت حد قالك تحكي البشر وهم هيفيدوك في ايه دول احنا قلنا تحكي ربنا بس وبين قوسين رجل الله ممكن أو كل من يتشبه بالله ودي مش سهلة فالأولى خلينا في ربنا لما يقول مثلا لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء في واحد يقول طب يسكت ليه لا يطق لا ده لو اتكلم هيطق يصمت العاقل لأنه زمان رديء لما تبقى في مشاكل وأيام صعبة اسكت وصلي لأنك لما تحكي هتتعب أكتر لما تحكي بالذات لناس مش قد المسؤولية هتتعب جدا فعشان تتعلم التسليم قول الشعار الجميل اللي قاله أيوب كن ضامني عند نفسك من يصفق يدي مين ده اللي يدخل في مشكلتي مين ده اللي يمسك ايدي ويقول لي هساعدك ساعدني انت تطلع مين عشان تساعدني لا لا مفيش غيرك يا رب اللي تضمني وتسعفني آخر حاجة فعلا اعمل عمل إيجابي بره الموضوع لما يكون في حاجة شغلاك قوي وتعباك قوي وهم تقيل قوي احنا اتفقنا تفكرش فيها كتير ما تستناش من نفسك كتير ما تحكيش في الموضوع كتير حول كله صلاة وبعدين حط دماغك في أي حاجة تانية حاجة تانية مفيدة اعمل عمل إيجابي بعيد عن الموضوع المتعب لأنك احنا اتفقنا لو رجعت فيه بدماغك ضيعت التسليم اعمل حاجة تاني مفيدة وتبهر بقى اخدم اشتغل اسأل عن الناس شيل مع الناس همومها طب وانت همك التقيل ما تشالش لا ما هو ما تشالش بس احنا ايه وزعناه خلاص في اللي يشيله لكن اعمل حاجة ايجابية لانك لو قعدت مش هتعرف توقف دماغك ومش هتعرف ما تشكيش وتحكيش أما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء كن ضامني عند نفسك لإلهنا كل مجد وكرم الأبد